الروح القدس الإله الواحد أمين ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه فيها كلمة طريق يعني عشان كده اخترناها ربي الولد في طريقي فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه أنا عارف بعضكم هيقول احنا ربنا وخلصنا وبعضكم هيقول احنا ما اتجوزناش أساسا معلش بصوا الحاجات دي مفيدة في كل حاجة ليه حتى صدقني تعرف ايه الأخطاء اللي اتعملت في تربيتك عشان ده ممكن يساعدك في إصلاح نفسك دلوقتي يقولوا كده انك مش عيب انك تكتشف اخطاء والديك في تربيتك لانك ممكن تصلح انت بارادتك دلوقتي الاخطاء اللي حصلت قبل كده رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه دي حكمة من سليمان ومعناها واضح وصريح انك لما تربى تربي ولادك على سكة صح لما يكبروا يمشوا فيها من غير تعب لانه تعود على السكة دي هنتكلم عن بعض الاخطاء المشهورة في التربية يعني ناس اخطأوا في تربية اولادهم اول قصة كلها قصص من الكتاب اخطاء في التربية قصة برضو لابونا يعقوب واخد مننا يعني شغل كتير المؤتمر ده يعقوب احنا قلنا امبارح انه ايه التجربة ربته فاكرين الكلام انما هو برضو معرفش يربي ولاده كويس هنشوف احد اخطائه في التربية يقول خرج حمور ابو شكيم الى يعقوب ليتكلم معه كان ايه الحكاية شكيم ده واحد من اهل المنطقة ملوش دعوه باليهود حب دينا بنت يعقوب ويعني اجتمع معاه طبعا دي غاظت جدا ولاد يعقوب يعقوب صعب عليه لكن سكت فأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا جه بقى أبو شكيم ده يخطب دينا لشكيم ونصلح الغلط يعني فوغضب الرجال واغتاظوا جدا ولاد يعقوب الكبار اتغاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب وهكذا لا يصنع وتكلم حمور معهم ده كان راجل طيب أبو شكيم ده قائلا شكيم ابني تعلقت نفسه بابنتكم أعطوه إياها زوجة وصاهرون تعطون بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم اسكنوا واتجروا وتملكوا ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها دعوني أجد نعمة في عيونكم فالذي تقولون لي أعطي كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي وأعطوني الفتاة زوجة فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجز دين أختهم فقالوا لهم لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف لأنه عار لنا غير أننا بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر هقول لكم اللي حصل بعد كده وأظنكم أغلبكم عارفين هما الولاد دول كانوا خبثة جدا رؤوبين وشمعون الكبار قرروا ينتقموا لأختهم لكن ما سابوش أبوهم يتكلم خالص إن هي دي الغلطة بقى اللي عاوز أتكلم فيها يعقوب قاعد الولاد مش مدين له فرصة يتكلم مسكتينه ومجنبينه وهم اللي بيتكلموا وهم شباب شباب مستهتر مندفع فاتفقوا مع بعض انه هيطلبوا انه يختتن شكيم كل القبيلة بتاعته عشان يسمح ليه بالجواز من اخته وهم مختتنين ولسه الجرح فيهم هينزلوا عليهم بالسيوف يموتوهم ويعقوب مش دريان بالمؤامرة بس المفروض قعدة رجالة كبار ابو شكيم وابو دينا يبقى يعقوب اللي يتكلم هنا يعقوب ما تكلمش وسكتوه وجنبوه وخدوا بحقهم وغلطوا غلطة كبيرة قوي يعقوب بعدها قال لهم ايه الاول اول غلطة تعلقت نفسه بدينا الغلطة هنا تبان في انه يعقوب ما عرفش يتكلم مع الكبار ما عرفش يصطفي مع ابو شكيم ما عرفش يعمل حاجة حصلت مجزرة لأن يعقوب سوري يعني مش كبير البيت في الوقت ده ربى ولاده بطريقة خلتهم يتخطوه ويتحدوه ويجنبوه وبعد كده قال لهم انتم جبتوا لي الكلام جبتوا لي العار منين ما هروح دلوقتي هيقولوا دول الناس السفاحين اللي قتل اللي قتلوا اهل شكيم الناس دول كانوا كويسين بتوع شكيم دول كانوا قبيلة معتدلة بدليل الذوق الراجل بيتكلم بيه وفي الزمن ده أصل الأخطاء دي يعني كانت معروفة لكن الراجل عمال يقول مهر وهنعمل ونسوي واللي تطلبوه واللي تشوفوه فالمفروض كان كلام يعني في نوع من الاحترام هم ما احترموش ده كله يعقوب معرفش يربي أولاده بدليل إيه أن الحداشر العشرة رموا يوسف وموتوه معرفش يربي أولاده بدليل أن أولاده كذبوا عليه وسابوه عايش في الكذبة وشايفينه بيبكي عشرين سنة مش راضيين يقولوا له احنا ما موتناش ما ابنك ما ماتش كل دي معناها ايه ان يعقوب فشل في تربية اولاده وبعد كده لما تشوفوا تلاقوا اغلب الاسباط كل الناس دول اغلبهم وحشين لما تسمعوا نبوءاتهم تلاقوش غير يهوذا اللي طلع كويس ويهوذا ويوسف يهوذا ويوسف هم افضل اتنين في ال 12 سبط لكن كل الكبار دول وهو بيتنبأ عليهم كان غضبان عليهم يعقوب في آخر أيامه اللي مخوفني في القصة دي أن يعقوب في الوقت ده كان شاف المسيح وكان مشي صح لكن ما اهتمش يربي أولاده صح ما ركزش في الموضوع ده كفاية فللأسف ولاده طلعوا أغلبهم مش كويسين وجابوا له الكلام مثل آخر واحد تاني برضه كانت سيرته كويسة علي الكاهن علي الكاهن في أول قصته شخص كويس ليه لأن علي ده هو اللي أم صمويل كانت بتبكي في يوم من الأيام فعلي الكاهن قال لها انزعي خمرك عنك قالت له أنا مش مخمورة ولا حاجة أنا ست غلبانة متأثرة لأن ربنا ما ادانيش ولاد فلا لا بدل كده بدل بتصلي من قلبك كده السنة الجاية يكون معاكي ولد السنة الجاية اداها ربنا ولد إذا هذا الرجل رجل الله علي الكاهن وكان أمين في خدمة الهيكل وأمين في موضوع التابوت العهد وكان زي الفل إنما يتقال عليه كلام صعب أوي شاخ عالي جدا وسمع بكل ما عملوا بنوه بجميع إسرائيل وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع شوف وصلت ليه ولاد عالي الكهنة المفروض إن هم كهنة لأن هنا الكهنوت لسه بالوراثة الناس دول وصلت من قلة تربيتهم إن هم بيزنوا داخل الهيكل الهيكل كان فيه أوض كده ومخادع ومخازن الكهنة دول استغلوا موقفهم بقوا بيعملوا الخطية جوه الهيكل في باب خيمة الاجتماع ما كانش لسه الهيكل يا جماعة علي الكاهن ده قبل صمويل يبقى قبل داوود يبقى قبل سليمان لكن خيمة الاجتماع أقدس مكان فقال لهم مش بقى عالي يرفدهم من الكهنوت ولا حتى يرجمهم ولا على الأقل يطلع يطردهم لماذا تعملون مثل هذه الأمور لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب لا يا بني ليس حسنا الخبر الذي أسمع ده آخره يوم ما يعني ما اتكلم آه لا يا بني ليس حسن الخبر الذي أسمع تجعلون شعب الرب يتعدون عيب يا أولاد هتخلوا الناس تمشي غلط دي جريمة جريمة مش عادية ده الزنا في الشريعة يستحق الرجم وهنا زنا في بيت ربنا ومن كاهن المفروض لو هيمشي على الشريعة يرجم ولاده طب على الأقل اطردهم من الكهنوت لا يا ولاد ما يصحش حاجة تزعل إذ أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله هو بيقول كلام كويس بس ضعيف ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم عارفين بقية القصة كله مات في يوم واحد الولدين دول ماتوا موتة وحشة وقت الحرب وعالي الكاهن لما سمع خبر موتهم وسمع أن التابوت اتسرق خدوه الفلسطينيين وقع من على الكرسي ومات دي نهاية إنسان كان فاضل حياته كانت مش وحشة لكن أكبر خطية في حياته أنه ما رباش أولاده خوف ربنا ناخد نمرة ثلاثة صمويل النبي اللي شاف بعينه مصير عيال الكاهن اللي مش كويسين للأسف برضه غلط نفسه الغلط وكان لما شاخ صمويل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل وكان اسم ابن البكر يؤيل واسم ثانيه أبيه كان قاضيين في بئر السبعه ولم يسلك ابناه في طريقه بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء حتى صمويل النبي ده صمويل ده بالذات يعني عظيم جدا صمويل ده لم تذكر له خطية أخرى يمكن فعلا طول حياة صمويل ما نسمعلوش غلطة غير دي لكن طبعا برضه ممكن حد يقول يجوز يبقى يعني ربى كويس وكبر وعلى كبر بعته يجوز بس أنا عاوز أوريكم قد إيه خطر إن الواحد ينشغل زيادة حتى لو بتاع ربنا عن دوره في تربية ولاده في خوف ربنا الآية بتقول ربي الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه يبقى ما ادهمش كفاية اهتمام بالموضوع لدرجة لما كبروا مشوا ورا الفلوس وخدوا رشوة وسلك سلوك غير صمويل خالص فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صمويل إلى الرامة وقالوا له هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك الآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب البعض بيقول يجوز الغلطة دي هي اللي خلت الشعب يتجاسر ويقول ايه عاوزين ملك هو لو ساب لهم قضاة صالحين هو صمويل عجز خلاص هيمشي فالطبيعي ان في الوقت ده كان زمن القضاء قبل صمويل في جدعون في يفتح في شمشون ده زمن القضاء طول ما كانوا في قضاة صالحين الشعب ما كانش يتجاسر يقول عاوزين ملك لكن بما ان صمويل عجز وماشي والقضاة ولاده اي كلام مش ماشيين كويس تجاسر الشعب وقال ما تجيب لنا ملك والغل... والغلطة دي كلفتهم كتير قوي وربنا صعب عليه من الطلب وصمويل اتضايق جدا من الطلب لكن هودهم ليه لان مفيش قضاء وكلفتهم كتير جه شاول الملك وشاول الملك لخبط وكانت شغلانه مثل رابع حتى داود النبي ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا ولم يكلم أبشالوم أبنون أمنون بالشر ولا بخير للأسف داود كان في نقطة ضعف تانية غير شهواته أنه ضعيف عند أولاده جدا كان ضعيف مع أولاده ليه؟ لما أمنون ابنه اعتدى على ثمار بنته بس من زوجة أخرى كان المفروض داود ياخد موقف داود ما خدش موقف خالص زعل واتضايق وكتم في روحه وخلاص وسطر على الموضوع مين بقى اللي اتغاظ جدا اخو ثمار شقيق شقيقها ابشالوم بقى فضل مستني ان داود يعمل حاجه يعني يشوف له حل في امنون ده الجاني ما عملش ولا حاجه امنون يغلط وابوه ساكت ما بيدافع عنه ولا كانه ما بياخدش موقف فابشالوم من ساعتها تامر على حاجتين يخلص من اخوه اللي افترى على اخته ويخلص من ابوه كمان شفت سوء التربية أو ضعف الأب هنا وصل لإيه ضعف الأب وصله خلى الإخوات يكرهوا بعض وفي يوم من الأيام يكرهوه هو نفسه لأنه كان ضعيف معاهم يجوز لو كان داود خد موقف حاسم شديد من أمنون كان أبشالوم شوية غليل وهدي وما كانش حصل اللي بعد كده حصل أبشالوم انتوا عارفين فضل ساكت سنتين وقال عمل وليمة وعزم إخواته واتفق مع الرجالة هنموت أمنون في اليوم ده وموت أمنون وبعدين أبشالوم هرب داود برضه فضل ضعيف قدام أبشالوم زعلان وساكت ومش بيقابله لغاية ما يؤاب شفع فيه ورجعه وبعدين يؤاب زن عليه صالحه ولا خد موقف ولا عمل حاجة طب ده قتل ابنك طب يعني شد شوية عن كده طبعا ده خلى أبشالوم يتقوى يتقوى وداود فضل ساكت ساكت ساكت هو عارف ان ابشالوم بيدبر مؤامرة وثورة عشان ياخد الملك منه وهو برضه ضعيف قدام ولاده طبعا هي كل ده داود كان حاسس انه مكسور بسبب خطيته فبسبب خطيته حاسس انه ملوش عين قال يعني يربي اولاده طبعا مش صح كده لان المفروض كان يفصل دي عن دي لانه تاب فالخطية اتشالت لكن هو يبدو انه كان عنده صغر نفس شوية لانه حاسس هو كمان يعني اعتدى على امرأة أخوه اللي هي يعني بالشبع دي كان كان جوزها قائد عنده الراجل بتاعه فكانت يعني جريمة صعبة برضه فكل ده تلاقوه أخطاء في حياة القديسين الكبار إنما في التربية انحرافات كان ثمنها غالي أوي أنا عارف البداية متعبة ووجعت قلبكم بس إيه يعني هي رسالة الأول كده إنه لو كنا آباء وأمهات أنا بقولها لنفسي وليكم ما تخلوش مشغولياتنا أهل مهما كانت رسالتنا تأثر على دورنا في تربية أولادنا ربي الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه ربي صح وربي دي يعني فيها حاجات هنشوف بقى يعني ايه تربيه صح آه هنقول في التربية على الأقل في ثلاث مبادئ أو ثلاث اتجاهات في التربية برضه هنلخص بسرعة ما تخافوش في تربية بالكلام بالأدفايس بالنصيحة في تربية بالقدوة والمثل وفي تربية بالتأديب أو الثواب والعقاب والثلاثة دول لازم يفضلوا شغالين طول الوقت يعني إيه؟ يعني لازم في حياتك كأب وأم بتقول كلام صح بتعلم ولادك الصح بتعيش أنت قدوة للصح اللي بتقوله في قوانين أو قواعد ماشي عليها البيت في صح وفي غلط وفي بنالتي في جزاء للي يكسر القاعدة لأي حد وما تتراجعش فيه دول ثلاث أبعاد أساسية في التربية الكلام له دور القدوة ليها دور ال ال التأديب له دور في أخطاء في التربية بالكلام أخطاء مشهورة أنا في تربية في تربية أولادنا بمجرد الكلام زي إيه واحد يكون بيتكلم مع أولاده بس بدون صداقة يعني كل كلامه ناشف بعد شوية خلاص ولاده ما بيسمعوش لأن في فرق بين أب صديق لابنه فتلاقيه يسمع له وأب بيدي أوامر ونواهي بعد شوية عارفين بقى تعبير الشباب كبر مش كده أو دماغك طبعا دي تعبيرات مشهورة جدا ومتفقين عليها العيال يعني إيه يعني خليه يقول طبعا أنت خسرت مكانك كمربي هنا ليه لأنه الصداقة هي اللي تخلي قيمة لكلمتك لكن أنت مش صاحبه هيسمع مرة عن خوف مرة تانية تأدبا مرة تالتة مش هيستحمل النقد المستمر في ناس تفتكر التربية بالكلام معناه انت وحش انت غلطان انت مش نافع انت بتعرفش حاجة مش كنت تسأل مش كنت تعمل النقد المستمر ده خطأ مشهور في التربية بالكلام لا النقد المستمر يهد ابنك مش يبنيه يأذيه ما يريحوش خطأ كمان انك تطلب المستحيل او انك تطلب حاجة فوق طاقة ابنك احيانا نطلب حاجات ما تتمشاش مع طاقات اولادنا اطلب حاجة معقولة يعني مثلا اب يقول لابنه ترجع لي تسعة بالليل ما عنديش سهر تسعة بالليل وهو اولى جامعة اصحابه بيرجعوا واحدة الصبح يفضلوا طول النهار ماسكينه تريقة ويوم ما يفاصل يخليه عشرة بالليل اطلب حاجة معقولة ابنك عايش في مجتمع صحيح مجتمع مليان لخبطة بس خلينا واقعيين لما تقول له في اولى جامعة ارجع لي الساعة 10 بالليل في الصيف وكل اصحابه قاعدين ل 12 لا ده معناه انك انت بتطلعه آه، ال- يعني الشخص اللي يتريقوا عليه وبتضيع شخصيته كده ولو سمع كلامك انت بتأذيه ولو ما سمعش كلامك هيبقى قليل الادب طب انت قلت كلام ليه غلط ما تقول كلام ممكن يتعمل حرام عليك تقول له كلام بره الدنيا المقارنة المستمر ساعات نفشل في تربية أولادنا لا بالكلام أنا ما زلت بتكلم عن بند الكلام في التربية إنك تكون بتقول كلام كله فيه مقارنات كل كلامك أنا لما كنت قدك أكتر كلمة بيكرهوها العيال السيرة الذاتية بتاعت الآباء والأمهات مفيش أب طلع التاني مفيش أم مش عارف إيه ليه كده طبعا الولاد بيبصوا لنا كده يعني قصة بقت بايخة يعني وبعدين لو ما قارنتوش بنفسك تقارنه بأخوه تقارنه بجاره تقارنه بابن عمه باظت برضو الحكاية ليه تقارن هو ابنك أغلى حاجة عندك ما تقارنوش بحد هو كبير في نفسه كده يجوز تقارنه بنفسه مسيح له المجد يعمل معانا كده تصور يع- يا ربنا يعمل معانا كده يقول لك ايه عندي عليك انك تركت محبتك الاولى يبقى بيعمل ايه بيقارنك بنفسك انت في يوم من الايام كنت احسن من كده مش بيعجزك مش هيكرهك في نفسك بالعكس بيقول لك انت في يوم كنت احسن من كده لكن لو قال له عندي عليك انك اخوك بيحبني اكتر منك لا هتكره اخوك وهتكره ابوك طريقة غلط كمان في التربية بالكلام التكرار الممل وطبعا الأمهات هنا أشطر شوية الزن والإلحاح ال- اللي يعيدوا ويزيدوا طبعا الولاد بيضطروا يكبروا يضطروا يتجاهلوا لأن الزن مش طريقة مظبوطة في الكلام قول الكلام مرة مرتين بعد كده اقلب على التأديب لو عاوز تقلب على التأديب بس ما تزنش الزن يخلي في عصبية يخلي في عند يخلي في تجاهل انت خليت في تصرف غلط انت مسؤول عن رد الفعل الغلط لان الالحاح ده مش في مطرحه لغة الاوامر والنواهي في ام او اب عساكر في البيت صباح الخير اعمل كذا ما تعملش كذا ده اذا قالوا صباح الخير طبعا دي ما تخليش ابدا في جو من ال- الطاعة والخضوع حاسب تقول كلام انت اول واحد بتكسره دي غلطة مشهورة بقى انك تكون بتقول اياك والكذب واي تليفون قولوا انا مش موجود النهاردة الله طب انت بتضحك على مين يعني بيحصل كده احيانا في البيوت تلاقي الاب والام بيقولوا كلام والعيال جوه من خمس ست سنين صدقوني بيقفشوهم يبقى عارف ان بابا بيضحك على نفسه بيقول كلام شكله صح بس هو ما بيعملوش على طول دي بتهد الطفل تماما في القدوة وتخلي الكلام كلام يعني ايه ملوش قيمة يعني كلام ملوش قيمة انك تقول وصايا الناس دي غلطة مشهورة يعني ايه ان كل كلامك يبقى المرجع بتاعه كلام الناس مش كلام ربنا مش الصح والغلط اللي ضميرك المسيحي بيقوله لا الصح والغلط المق... الم... يعني متفق عليه غلط في التربية غلط انك تقول ما يردده الاخرين الاخرين في شعارات بيقولوها غلط في حاجات كتيرة غلط مثلا الغاية تبرر الوسيلة هو ده مبدأ مسيحي بس موجود في بيوت كتير قوي موجود طب ما هو انت لو قلت الكلام اللي بيقولوه الناس انت ربيت ولادك تربية ناس مش تربية مسيحية في فرق كبير قوي تربية الناس يبقى هتدفع الثمن هيطلعوا زي الناس بس مش زي ولاد ربنا يبقى الأول راجع على كلامك طريقة كلامك وانت بتربي راجع للآية تاني رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه تاني نوع في التربية الفشل في التأديب ديسبلين بقى يعني ايه وانت بتحط قواعد ثواب وعقاب من حقك كولي أمر أنك تحط قواعد في تربيتك أولا احترز جدا من اختلاف المعايير يعني إيه يعني مثلا ابنك كسر حاجة المتفق عليه أنه يدفع ثمنها بنتك كسرت نفس الحاجة ما حصلش حاجة ما حصلش حاجة ازاي ابنك زي بنتك إذا كنت حاطط قانون أيا كان القانون ان اللي هيكسر حاجة يدفع ثمنها من مصروفه الكلام ده يمشي على الولد زي البنت ويمشي في اي وقت انما هتفوت وقت لواحد ومش هتفوت للتاني بوظت كل حاجة بوظت علاقتهم ببعض بوظت علاقتهم بيك شوفوا غلطة صغيرة تبوظ شغلانة كبيرة تعالجها سنين دي ليه لانك من حقك تحط ثبت القواعد زي ما انت عاوز وفي واحد يثبت قواعد ناشفه شوية او مفوتة شوية صدقوني مش هي دي المشكله إنما اختلاف المعايير هي المشكلة الخطيرة بقى أو إيه مرة يعمل غلطة وبالذات في سن صغير تاخده في حضنك تقول له ما حصلش حاجة خالص بعدها بيومين نفس الغلطة تديله بالقلم الولد يتخبل هو مش فاهم حاجة ازاي نفس الغلطة مرة بالحضن ومرة بالقلم يا انا مجنون يا ابويا مجنون يعني فاهمين ازاي صدقوني في علم النفس يقولوا الحاجات دي خطيرة جدا بتحطم نفسية الطفل لأنه صدقوني لو خد نفس العقاب حتى لو صارم بس بنفس الغلطة خلاص بتبقى الحكاية واضحة بالنسبة له ده غلط قوي يتسبب في خط عقاب بالشكل ده ماشي ماشي نفسيته هادية خلاص انت كرهته في الكذب بالعقاب الشديد ده ماشي وليكن انما مرة طبطبة ومرة ضرب على نفس الغلط بالظبط لا كده ما بقاش فاهم حاجة كده يبقى ما فيش قواعد في الموضوع كده يبقى لما بس يتقوى ويعرف يقول لا هيقولها بالفم المليان لانه انت ما حطيتش قواعد ثابتة مرتاح خطأ مشهور اخر برضو القدوة والتأديب يعني ايه انت تكون بتغلط نفس الغلط ولا تضع نفسك تحت التأديب يعني ايه لما ابنك بيغلط بيقول sorry طب وانت لما بتغلط لازم تقول sorry لو ما قلتش sorry يبقى ابنك هيقول sorry طول ما هو لسه مش قادر يقول غير كده اول ما هيتقوى شوية لا يمكن هيقول ال sorry لانك غلطت قصاد عينه نفس الغلطة واستكترت تقول sorry مفيش قدوه انت لما بيغلط بتقول له لازم تقول sorry ماشي صح قال sorry طب انت ما انت غلطت ما قلتش sorry ليه لو ما قلتش sorry يبقى انت بتحطمه بتكسر علاقتك بيه المبالغة والقسوة يعني ايه برضو ال extreme في ال discipline ده مؤذي جدا يعني ايه في واحد تلاقوه قاسي قوي في تربيته عسكري جدا دي طبعا بتطلع اطفال مرعوبين خايفين واحيانا يطلعوا عندهم aggression عنف وميل للانتقام لما يكون في تطرف في التربيه عاده التطرف النهارده عكس كده اللي هو بقى الميوعه التهاون ده اللي منتشر دلوقتي للاسف ان يعني الولاد تغلط معلش معلش معلش معلش مطلع لنا جيل كله معلش ليه لانه ما كانش فيه قواعد وفي غلط وصح وفي تأديب لا خطر كان لازم يبقى في عصاية برضه عصاية اللي ما تأذيش لأن ربنا بيعمل معانا كده تأديبا قدمني الرب وإلى الموت لم يسلمني فإحنا بنقلد ربنا يقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره يعني شوف ربنا بيربينا إزاي ونعمل زيه ربنا عمر ما يأدب واحد من غير ما يتفق معاه الأول لو عملت كده هيحصل كده بينزل الأول بيتفق الأول ودي برضو غلطة مهمة ان ما يكونش في قواعد اساسا يعني ايه في واحد يرجع البيت منين ما يرجع يدخل ويطلع يصرف ما يصرفش مفيش قواعد مفيش قواعد يعني مفيش تربية طول ما مفيش مؤاخذة كده هيطلعوا طبعا مفيش تربية لازم يكون في صح وفي غلط والصح له مكافأة والغلط له عقاب العقاب ده ممكن تكشيرة ممكن كلمة ممكن توبيخ التشجيع ممكن كلمة حلوة ممكن طبطبة ممكن حاجات كتير احنا مش بنتكلم في فلوس مثلا لكن الرياكشن لكل اللي بيحصل من أولادنا لازم يبقى له نظام التذبذب والتراجع غلطة مشهورة برضه دي أمهات أكتر وإن كان أبهات بيعملوها برضه تلاقي الوش انفعل وقال هعمل وأسوي وبعد خمس دقايق ربع ساعة خلاص بقى خلاص ايه يعني ثابت عليه بقى نفسه وعياله يعني وكبر دماغه كبير اللي كبر طبعا يطلع العيال ايه هم اللي بيربوا على طول ليه هم اللي يربوا خلاص ما فهموا الحكاية خلوه بقى ينفعل ويطلع يطلع يطلع هينزل على ما فيش واحنا نعمل اللي احنا عاوزينه لانه قال كلمة ما عملهاش وانس اتقال العقاب لازم يتعمل لازم الا لو دخل متغير جديد متغير جديد يعني ايه يعني ممكن يحصل سيناريو زي كده ان اب قال ما فيش خروج النهارده وتربس والطفل ده صغير ودخل الاجازه جديد وبتاع وفرحان بيها جات الام ما كانتش حاضره شفعت فيه قدام ابوه وقصاد الولد معلش يا بابا دي اخر مره وانا وعدك ما يحصلش كده هنا في متغير جديد تمشي تمشي ليه حتى لو متفقين على السيناريو لان الطفل شايف انه كان هيتعاقب لكن بشفاعة الام الحكاية عدت يبقى لسه العقاب ثاري لغاية كده تمشي وبس ما تتكررش عمال على بطال برضه لكن هو قال ما فيش خروج النهارده وسام وصح ونام وصح وقال خد يا ابني المصروف انزل شوف عاوز تعمل ايه خلاص يقول زي ما يقول بعد كده والتاني يغلط زي ما يغلط مش قلقان خلاص لان عارف ديتها يبقى هنا لازم الكلمة اللي تطلع تتنفس المفاجأة وعدم الفهم يعني ايه دي برضو غلطة مشهورة في التأديب يبقى مثلا بنت مثلا صغيرة ولبست لبس مش مش قوي وهي مش واخدة بالها وراجعة البيت لقت ابوها ماسك لها الخرزانة ومن غير ما يتكلم وهتك ضرب الحاجات دي بتحصل ده يجي لها هلع بانيك ايه اللي بيحصل مش فاهم حاجه ده حتى ما قالهاش هو بيعاقبها على ايه فاهمين ازاي بعد كده لما يقول لا هو جرح نفسيتها خلاص جرح فظيع لانه طب احنا اتفقنا على لبس معين طب انت شرحت متضايق من ايه الاول كل ده طبعا اخطاء في التربيه فظيعه لازم ما يبقاش في عنصر المفاجأة وعدم الفهم لازم نبقى متفاهمين ولازم تبقى الحكاية واضحة ومتفق عليها قبل كده وإنذار واتنين كمان وبعد كده نشوف البانشمنت طبعا الضرب غلط على فكرة بس أنا بدي أمثلة للي بيحصل يعني خطأ تاني في التأديب هو غياب الحب والحوار يعني إيه يعني لما يأدب لازم كمان يأكد وهو بيأدب إنه ما زال بيحب الشخص يعني ما تقروا آخر كنيسة في رؤية ثلاثة تشوفوا ربنا ده مؤدب أو مربي رائع كان يسميه القديس كليماندوس المربي المسيح نفسه مسك ملاك الكنيسة الأسقف بتاع الكنيسة الأخرانية دي وقال كلام سلخه لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان كلام صعب وأنا مزمع أن أتقيأك كلام لو أب قاله لابنه يقع من طوله في نفس الإصحاح بعدها بثلاث آيات إني كل من أحب أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتوب شوفوا الكلام وابتدى يديله إكليل لو لو عملت اللي أنا قلته لك هعمل لك وسوي لك و... يبقى الراجل ده كان يستحق توبيخ شديد قوي لأن حالة خطر واخد في وشه فاكر نفسه قديس وهو ماشي غلط خالص فكان لازم ربنا يهزه هزة جامدة قوي لكن لألا ينهار قال له أنا بحبك وعشان كده بشد عليك وبوعدك لو اتصلحت أنا ليك مكان كبير قوي في السماء في نفس القعدة احنا لازم نعمل كده احنا بقى عادة بنبقى عصبيين فما بنعرفش في نفس موقف العقاب نظهر الحب وده بيخلي أطفالنا أولادنا يخافوا مننا إنما هو ممكن يحبك ويقبل التأديب منك لأنه عارف إن التأديب مش عدم حب للأسف بتترجم إنها بقت عدم حب عدم حب دي جرحت رأس ماله حياته كلها في حب والديه فلو شاف الشرر في عينيك وبدون أدنى حب يبقى أبويا بيكرهني خلاص الدنيا ضلمت يمشي يعمل أي حاجة بعد كده مفيش حاجة ليها معنى خلاص لأنك أنت ضيعت أغلى ما عنده إنما تشد زي ما تشد وبعدين تطبطب وتقول له أنا بحبك وأنا بعمل كده عشانك خلاص يرجع تاني يهدى ويقبل آه ده اللي قاله معلمنا بولس لما قال ربهم بتأديب الرب وإنذاره آخر نوع من الأخطاء ربي ابنك مش كده اسمها ايه الآية الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه الفشل في القدوة احنا قلنا في ثلاث عناصر أساسية في التربية القدوة الكلام التأديب القدوة يعني ايه أول فشل مكسوف أقولها الغياب المستمر يعني ايه ما هو القدوة لازم يبقى فيها تواجد لازم يشوفوك لازم يشوفوك يشوفوك وانت بتصلي يشوفوك وانت بتتكلم مع الناس يشوفوك وانت بتتعامل مع والدتهم او مع ابوهم يشوفوك وانت بتحكي معاهم يشوفوك طبيعي ولا هتبقى القدوة منين حتى لو انت انسان كويس بس في الشارع طول الوقت طب هيشوفوك منين وده خطأ مشهور انه الغياب بيغيب القدوة كمان يعني النهاردة في علم في الدراسات في ابحاث جديدة بتقول ان الاهالي اللي سافرت كتير وسابت اطفالها ما بين سنتين وخمس سنين اتربوا على يد الدادات عندهم عاهات مستديمة في نفسيتهم بالذات في المرحلة دي من سن سنتين لخمس سنين غياب الأب والأب والأم سفر طويل غياب بالشهور مش متواجد خالص ده طلع عينات تعبانة جدا بعدها بعشرين سنة لأن دي مرحلة خطيرة في التكوين وهنا كان التواجد لوحده قيمة تواجد كان مهم جدا فشل في القدوة الكلام الشعارات الكلام الكبير بيتغاظوا جدا بقى بالذات لما يبقوا شباب بعد كده انه يسمعوا كلام مثلا تسمعوك على التليفون بتقول كلام وعظ وعظ يعني كأنك نازل ملاك من السماء وهو شايف في حياته حاجة تاني خالص بابا بيقول كلام كبير قوي انما الواقع حاجة تاني خالص او يلاقيك في الكنيسة محبوب ولذيذ وفي البيت شراني ومتعب حاجة وحشة الازدواجية دي بقى الازدواجية دي بتتعب جدا ولادنا ليه طب بما ان دمك خفيف ما تخلي دمك خفيف على طول جد خليك جد على طول ما حصلش حاجة لكن احساسهم ان احنا بنمثل بره البيت ده بيجرح حتة حساسة جدا في نفسيته القدوة لازم تبقى طبيعية يعني ايه ما فيهاش تمثيلية ما فيهاش تمثيلية لو فيك خطأ خليك على سجيتك بقدر الامكان فاكرين الحكاية اللي حكاها لنا مرة يعني كتبت في كتب القديسين واحد من القديسين المشهورين كان بيجي له زوار كتير وبعدين كان له تلميذ بقى بيقابل الناس ويدخلهم وبعدين دخل يريح ساعتين فجاله ناس فسمع تلميذه بيرد عليهم بيقولوا له عاوزين نقابل ابونا فلان قال لهم معلش ابونا بيصلي هو كان نايم فسمعوا بيقول كده فجابه استدعاه قال انا كنت بعمل ايه فتلجلج كده قال له يا خطيت يا ابي كنت نايم قال له ما انت بتقول لهم كنت بصلي ليه فقال له اصل ابونا هم يعني عارفين ان قدسك بتصلي على طول يعني قال له لا انا مش بصلي على طول انا كنت نايم فلما يجي حد يخبط تلاقيني نايم قول كنت نايم ولا احنا بنمثل على الناس يعني هو تلميذه حب يجمل الصورة ده راجل قديس بقى فأي حد يسأل يبقى بيصلي قال له لا نايم يبقى نايم باكل يبقى باكل بصلي قول بصلي فهنا تحسه ايه مفيش ازدواجية هو دي اللي تطلع ناس أسوياء إنما أغلبنا بنتجمل بره البيوت وبقدر مساحة التجمل بقدر أذية ولادنا كل ما الفرق كبير بين منظرك الطبيعي في الكنيسة والبيت كل ما كان الجرح كبير عند ولادك طبعا دي مسؤولية لأن هم لو شايفينك بطبيعي كده فعلا بتحب ربنا وقاعد في بيتك ماسك الإنجيل مش هيقولوا بابا خادم ممثل لا بابا بيحب ربنا لما يلاقوك واقف تصلي في نص الليل في بيتك يبقى بابا بيحب ربنا مش بيستعرض في الكنيسة يبقى الحكاية طبيعية ودي تريح نفسيتهم جدا فشل في القدوة لما يلاقوا صراع الكبار أولادنا ما يقدروش يكرهونا كأب وأم إلا بعد ما يعني نفتري تماما على بعض لكن بيفضلوا يقاوموا تماما ان هم يتحيزوا لصف اي طرف مشكلتنا يا كبار ان احنا بننسى دي ونقعد نناطح في بعض الاباء والامهات يعني ومش واخدين بالنا ان ده بيعذب اولادنا ليه لان هو هو بيشجع الطرفين بيشجع الاهلي والزمالك فتعبان لو اي حد غلب هو تعبان برضه بابا غلب في الكلام ماما غلبت في الكلام في الحالتين هو تعبان لان هم المفروض يبقوا فريق واحد بالنسبة له على قد سذاجته مش مفروض يبقوا فريقين ابدا فاي شد بين الكبار بيهد القدوة ايا كانت اسبابه وحيثياته والمنطق اللي وراه مهما جملنا الصورة كل زعيق بين اب وام بيسيب جرح في العيال مهما كانت درجته طبعا بقى لو الحكاية متفاقمة او الجرح كبير لكن يجوز تغلط لو لقوك بسهولة بترجع تعتذر وتطبطب على مراتك وتشجعها بكلمة قدام عيالك يتداوى الجرح بسرعة جدا وماله يقولوا بني آدم بيغلط ما فيهاش حاجة إنما مش راضي تعمل دي كمان لا كده أنت بتزقهم في اتجاه يا تكرهون يا تكرهوا أمكم وفي الحالتين هيضيعوا في الحالتين أقصد هيضيعوا نفسيا هيتعبوا جدا لانه ما ينفعش خالص تاخدهم في اتجاه حد ما ينفعش انت فاهم الدنيا غلط الغريزة تقول غير كده ولو وصلوا ان هم بيكرهوا طرف انت انت كده تعبت عيالك طول العمر خلاص دي مش دي مش ميزة حتى لو في طرف جاني حتى لو وجد طرف جاني فعلا اخطاء واضحة فاضحة في القدوة لو في اخطاء واضحة فاضحة بتبقى متعبة جدا لاولادنا يعني لما تيجي بنت تقول لي لقيت على موبايل بابا كلام اتكسفت اقراه انا ببقى مكسوف لابوها سلف بنت مراهقة تكتشف ان ابوها كاتب كلام وحش ونفضل نجمل الصورة بس خلاص هي كبيرة واعية مش هنقدر نجمل الصورة لكن قد ايه ده يجرح اولادها قد ايه يجرح البنت والبنت دي لو انحرفت في يوم من الايام مين يقدر يلومها مين يقدر يلومها بعد كده لأنها شافت خطأ فاضح مهما تجملت الصورة الثمن غالي جدا آخر كلمة ربي الولد في طريقه هقول كم بعد كده في التربية عناوين بس ربي ابنك على العطاء والحب ربي ابنك على دي يعني الابن لما بيشوف أمه من صغره بتدي للشغالة بسخاء بتدي للبواب بابتسامة بتعامل الفراش كويس بتعامل المكواجي حلو محبوبة من كل الناس اللي حواليها لأنها سخية لازم يطلع كريم لازم رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه دي, دي مسألة تربية دي مش محتاجة وعظ هيطلع كريم لأنه شايف الكرم شايف السخاء لما يشوف المسؤولية أنه أبوه تعبان لكن في مسؤولية عليه تجاه والده جده فملتزم جدا ومع تعبه بيروح يسأل على جده وبيعمل كل الواجبات هذا الطفل هيطلع عنده مسؤولية تجاه والديه من غير ما حد يعلمه حاجة ايا كان سنه من سنة سنتين ثلاثة لسن 20 سنة المنظر بينطبع وخلي بالكم عندنا من 10 ل 20 سنة فترة ضايعين الولاد كده كده فترة التمرد والمراهقة دي مش هيمشوا زي ما احنا بنقول مش مهم انما بعد 20 سنة كل اللي شافوها يعملوه كل اللي شافوها يعملوه وكل اللي سمعوه قاعد جواهم هيعملوه وكل اللي حاولنا نقوله هيوصل هيرجع بعد 20 سنة تاني طيب انت ثبتت حاجة ولا ما ثبتش مخافة الرب والروحانية دي لا تعلم انما دي تتشرب شرب يعني ايه لما يلاقوك بتخاف ربنا تخاف تكذب تخاف لما يلاقوك رفعت السماعة وصالحت حد جه عليك في الكلام بس عشان تقدر تتناول مع ان هو اللي غلطان بس انت ضميرك الروحي اللي هرفع السماعة وصالحه مع انه هو اللي غلطان ربنا قال كده ابن اولادك يطلعوا قلبهم زي الفل ويعملوا كل حاجة عشان يتناولوا خلاص فهموا يعني ايه التناول حاجة غالية قوي الواحد بيجي عشان على كرامته عشان يتناول طبعا خلاص انت مش محتاج تقول لهم التناول مهم مش محتاج تقول لهم لازم تحبوا كل الناس مهما عملوا هي ما شافوها خلاص موقف واحد ممكن يبقى بمية وعظة طول العمر الاحترام والأدب انت بتعامل الناس ازاي وهم راكبين معاك العربية بتشخط في اللي رايح واللي جاي هيشخطوا فيك بكرة وهيشخطوا في اي حد لكن انت لسانك حلو تحترم كل الناس مهما كانوا خلاص انت مش محتاج تقول له يا ابني احترم الناس او احترمني لا خلاص هو هيطلع شاربها رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه الخضوع والتواضع لو لقوا كلمة حاضر بتتقال رايحة جاية في البيت كده بسهولة ماما بتقول لبابا حاضر بابا بيقول لها حاضر لما حد بيطلب طلب في محله حاضر الدنيا سهلة سهلة سهلة مفيش حد انه تقال الشبشب اصله في الحتة دي لما يكون في خضوع متبادل لان الانجيل بيقول اخضعوا بعضكم لبعض وفي تواضع طبيعي مفيش حد بيمشي الدنيا على دماغه ويتجاهل الباقي خلاص طلع نفسيات طبيعية وهادية وبتحب ربنا وبتحب الناس و... وحاضر سهلة مش مكلفة يعني مش مؤذية خالص إنما بيطلع لنا جيل في منتهى العند ليه؟ لازم في عيب في البيت الحاجات دي ما خدهاش من التلفزيون بس لا البيت في حاجة الصدق والصراحة لما يلاقوا ببساطة الكبار لا يتجملوا يعني ايه لما بيقول انا غلطت في كذا انا زعلان ان انا عملت كذا كل حاجة بتتقال بشفافية بصراحة الولاد بيطلعوا في جو نظيف مفهوش غموض مفهوش قلق مفهوش خوف ليه كل حاجة صراحة دنيا سهلة وعادية بنضحك وبنتكلم في كل حاجة وفي احترام وفي أدب كل ما كان الجو صحي كل ما كان أولادنا بأقل مجهود بنعمل تربية بأقل مجهود فين لما هتقول خلوا بالكم من كذا فين لما هتحتاج لعصا التأديب قليل جدا لأن الحاجات طالعة لوحدها بتشر كده فتلاقي العيال طالعة لوحدها في جو طبيعي ما تبقى الحكاية سهلة قوي لإلهنا كل مجد وكرم الأبدا